أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله هذا هو درس السادس عشر من دروس شرح العقيدة الطحاوية ولنا فترة متوقفون مع قضية الرؤية رؤية الله جل جلاله في الجنة أسأل الله أن يرزقنا إياها قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعالمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه أيها الإخوة نستطيع في مسألة الأسماء والصفات أن نكتفي في الدين كله على هذه الجمل في قضية توحيد الأسماء والصفات نستطيع وتكفي هذه الجمل في معتقد أهل السنة والجماعة أن نقول كل ما جاء عن الله تعالى فتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه هذا معتقدنا هذه جملة الاعتقاد وتفصيله فتكفي فقط هذه الكلمات للدين كله في مسألة الأسماء والصفات ومعتقد أهل السنة والجماعة تلخيصها بعد هذا التفصيل في جملتين اثنتين لا ندخل في الأسماء والصفات في ذات الله جل جلاله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائهم بس وانتهت القضية وحل الإشكال ولا يستطيع أن يعارض في ذلك مسلم أن يقول لا أدخل برأيي لا أفهم بدماغي إذا قال ذلك فلا مجال للجدال معه وقفنا مع قول ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله تعالى في شرح هذا الكلام يقول معلش بنعيد تاني حتة عشان نربط الكلام يقول ابن أبي العز الحنفي عليه رحمات الله وبركاته وقوله قول الإمام الطحاوي يعني وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية وذلك تحريف لكلام الله عز وجل وكلام رسوله عن مواضعه فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة والتأويل الفاسد هو المخالف لما جاء به الكتاب والسنة فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ يعني ايه الكلام ده كلام جميل جدا بنتكلم دلوقتي في معنى كلمة التأويل بنقول ان الناس لما قال سبحانه وتعالى يد الله فوق ايديهم قالوا يده يعني قدرته قوته بركته الى اخره نقول هذا تأويل صرف اللفظ عن ظاهره طب انتوا صرفت اللفظ يد الله عن ظاهره ليه او وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة خلينا في الموضوع اللي معانا الى ربها ناظرة الوجوه دي تنظر الى الله انت بتقول لا ما تنظرش الى الله ناظرة يعني منتظرة طب انت غيرت المعنى ده ليه التأويل الصحيح او يقول لك انتوا كمان عندكم تأويل في آية احنا قلناها في الدرس اللي فات ان إلا هو معهم أينما كان قلت معهم بعلمه وإحاطته قلت لك يعني في قرينة اضطرتنا ان احنا نصرف اللفظ عن ظاهره لأن أول الآية علم وآخرها علم فدل على أنه معهم بعلمه فيبقى لازم قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره عشان يبقى التأويل حق أو تأويل صحيح أما التأويل بدون قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره يبقى تأويل فاسد ليه يقول كده لأن المبين الهادي حد بيبين يهدي لو قصد غير المعنى الظاهر لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ يعني اقول لك كلام وانا قصدي حاجة تانية يبقى كده في لبس وخطأ لا يجوز على الله ان يقول لنا كلام هو قصده حاجة تانية ولا رسول يقول لنا كلام هو قصده حاجة تانية غير المعنى الظاهر للكلام فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء يعني التأويل لما جاءوا أول اللفظ يعني أقول ربنا يريد مننا إيه في الكلمة دي مش قصد أغير ربنا يريد مننا إيه أألف ربنا يريد مننا إيه حتى الإنسان العاقل وإحنا بنقولها كتير للشباب في مقتبل حياتهم الزوجية لما تتكلم خلي الكلام يبقى كلام واحد يعني لما نقول كلمة الكلمة ديك ما تحتملش أكتر من معناها يعني تتعلم كده من زوجتك وتعلم زوجتك حياتكم تنبني على ان لما اقول كلمة ما تقولش اه يبقى قصده كذا لا مفيش قصدي لو قصدي كنت قلت انا بقول قصدي يبقى هو ده منع الايه ما تأولنيش اللي انا ما قلتوش يبقى التأويل الصحيح تبيين مراد المتكلم لا انشاء مراد جديد للمتكلم وصلت وحقيقة الامر ابن أبي العز الحنفي يقول إيه عليه رحمة الله وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وصله له يعني هو فهم معنى دلالة اللفظ فهو عايز يدفع الدلالة دي يغيرها فيقول تأويله على كذا فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال احمله على خلاف الظاهر وضحناها في اللقاء الماضي قلنا دايما لما يجي حد يناقشنا اهل السنه والجماعه نستدل عليه قال الله قال الرسول فتفاجأ ان هو يقول لك لا هذا يحمل على كذا هذا يؤول الى كذا يرد ال... لانه ما يقدرش يرد القرآن اللي موجود في زماننا القبضيه اللي هم عايشين في عمان اللي هم بينكروا الرؤية النهاردة اللي بينكروا يقولوا ربنا مش هنشوف الجنة ما كنا قاعدين معاهم في مكة في العمرة في رمضان وهم بيدعوا بعض الناس طبعا بي... بينقوا العوام اللي مش فاهمين ويكلموهم ويدوم كتب ويدوم رسائل ويدوم أشرطة ويستفزوهم عن المشايخ فالشايخ ايه بتيجي يكلمه تقول له ربنا قال وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة يقول لك هذا يتأول على كذا يبقى ما يقدرش يقول لا ربنا ما قالش ليه لان ربنا قال قرآن أهو، ما يقدرش ينكره ما يقدرش يقول وانما يقدر يقول ايه ربنا مش قصده ان ناظرة يعني نشوفه هو ده اللي قدر يقوله ده معنى كلام الشيخ يقول ايه فان منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده لما احتجيت عليه بالآية ولم يمكنه دفع ورود الآية دفع معناها وقال احمله على خلاف الظاهر احمله على خلاف الظاهر لذلك قال الشيخ قال الإمام الطحاوي فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله فإنه إيه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل أو العقل أصل النقل فإذا عارضه قدمنا العقل دي المعتزلة المعتزلة بيقدموا العقل على النقل وأول أصول أهل السنة والجماعة تقديم النقل على العقل إذا جه النص خلاص دماغي دي تحت الجزمة ما بقولكش ما تفهمش النصوص لا افهم لكن ما تناقشهاش ما تردهاش ما يؤديكش عقلك إلى رد هذه النصوص وهذا لا يكون قط ولكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك إذا جاء ما يوهم الإنسان يتوهم إن في تعارض بين العقل والنقل فإذا كان النقل صحيحا إذا كان النقل اللي هو الحديث صحيح فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول ولو حقق النظر لظهر ذلك وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبداً تاني إذا قال العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل واحد بيقول ان النقل الحديث اللي انتوا بتقولوه ده العقل بيقول لا ما ينفعش وهو بيقول العقل اصل النقل نقول له ده مش هيحصل ابدا لكن اذا تعارض العقل والنقل جالنا حديث او آية العقل مش قادر يفهمها مش قادر يقبلها نقول له ايه اذا كان النقل صحيحا اذا كان الحديث صحيح فذلك الذي تدعي انه معقول اللي هو كلام العقل ده مجهول جهل يعني مش فاهم مفيش تعارض اذا كان النقل صحيح يبقى لازم يوافق العقل عشان كده محمد الغزالي الله يرحمه وغيره من امثاله لما في حديث الذباب الكلام ده سنة 62 كنت لسه ما اتولدتوش صح كان سنة 62 لما جاء الحديث الذبابة حديث إذا سقط الذباب في إناء أحدكم قال كده قالوا أي حديث أعرضه على عقلي فإن قبله قبلته وإن رده رددته ولا غضاضه الغزالي بيقول كده فبيقول إن خلاص حديث ده مش عاجبني هرد ليه لأن هو مش موافق عالي ازاي انا اغمس الذبابه مش هيجي لي نفسي انا اشرب الميه دي بعد ما غمست فيها الذبابه او الشاي ده يا عم حد قال لك اشربه كبه بس هو شربه مش فرض ولا غمس الذبابه مش فرض لكن ده خبر لازم تقبله تقول صح بس انا جاهل مش عارف لما ظهر الكلام دلوقتي علميا ان الكلام ده صحيح ان الملي جرام واحد من جناح الذبابه يعالج ملايين الميكروبات اللي سقطت ده كلام بقى علمي اهو العلم بدأ يقول كده يبقى بان لنا ان هو كان ايه مش كان عقله اللي رافض ده كان ايه جهله احنا مش بنغلط فيه دلوقتي وانما بنقول كان جاهل بان الكلام ده صح لكن احنا ابتداء من 62 ومن دلوقتي والى ان نموت وقبل ذلك وبعد ذلك موقنين بالحديث حتى ولو لم يصدقه العلم اللي هي قلت لكم بقى القاعدة الاصلية اللي ما بتنساهاش خالص لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى عليه صلى الله عليه وسلم دي عقيدتنا منتهية في كل أحاديث الصحيحة وكل آيات القرآن مش بدماغنا وإنما بإيه بقال الله قال رسول الله فهمنا خير وبركة ما فهمناش مسلمين احنا جهاز عشان كده بقول ان الغلط كان لسه بقرأ كلام المصطفى صدق الرفعي تحت راية القرآن وهو بيدافع عن الشريعة قدام طه حسين الكلام ده برضه في اوائل القرن التاسع عشر وهو بيقول يعني ان مشكلة طه حسين ان هو مفكر ان اللي ما يفهموش يبقى غلط هو ده آفة الناس اللي بتشغل عقلها ان هو بيفكر ان اللي هو مش فاهمه يبقى ايه انا مش قادر يفهمه يبقى ايه يبقى غلط يرد هو ده الغلط ان احنا لازم نفهم ان في حاجات ايه فوق عقولنا فوق مستوى عقولنا الحاجات دي لازم نقبلها كده ونعترف بجهلنا وعجزنا وهيجي يوم من الايام تبان على حقيقتها المهم بيقول الشيخ اذا جاء ما يوهم مثل ذلك اذا جاء ما يوهم مثل ذلك يعني إذا جاء ما يوهم تعارض بين العقل والنقل إن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول ولو حقق النظر لظهر ذلك واضح وضحت المسألة فإن كان النقل غير صحيح فلا يصبح المعرض حديث ضعيف هتعارضه بإيه بقى فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا الواجب التسليم الواجب احفظ الكلام ده خطير جدا فالواجب كمال التسليم للرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره كمال التسليم للرسول والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول وتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه على إيه؟ على الرسول على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو نقدم عليه أراء الرجال وزوالة أذهانهم فنوحده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسل عز وجل بالعبادة والخضوع والذلة والإنابة والتوكل يبقى توحيد الرسول وتوحيد المرسل توحيد الرسول نقصد يعني لا نتبع غيره ولا نصدق غيره ولا نترك قوله لقول غيره أبداً وتوحيد المرسل اللي هو الله عز وجل أن نذل له في اتباع هذا الرسول يقول الشيخ ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون شوف التدرج من الصغير للكبير من المعصية الصغرى المعصية الأكبر إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن فواحش الظاهرة الزنا وشرب الخمر والكذب وال... وأكل أموال الناس بالباطل دي فواحش ظاهرة والفواحش الباطنة نية السوء والحقد والضغينة والحسد والبغضاء والعجب والغرور والكبر كل دي فواحش باطنة قل إنما حرم ربي الفواحش إيه ما ظهر منها وما بطن والإثم كل المعاصي والبغي الظلم بغير الحق يعني الفواحش ما ظهر منها وما بطن أكبر منها الإثم أكبر منها البغي اللي هو الظلم وأن تشركوا وأكبر منهم من كل ده إيه الشرك وأن تشركوا بالله ما لم نجد به سلطانا وأكبر من كل اللي فات وأن تقولوا على الله إيه؟ ما لا تعلم قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم اللي ما تعرفوش اخرس وقول ما اعرفش اوعى تتكلم بغير علم فعلى العبد ان يجعل ما بعث الله به رسله وانزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل كلام زي الفل يا جماعة والله عقيدتنا حلوة ومريحة وطيبة وسهلة مفيش عقد أي حد يجيب لنا أي كلام نعرضه على كلام الرسول وافقوا أهلا وسهلا بحق خالف النبي يبقى باطل وانتهت القضية بمنتهى البساطة يقول ايه وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه يعرضه على الكتاب والسنة فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل وإن لم يعلم طب أنا في واحد بيتكلم في شيخ دلوقتي داعية ظهر وعمال يتكلم ليل ونهار ويلت ويأجن وشرايط وكتب ومحاضرات ولقاءات وندوات و... أنا مش عارف الكلام ده صح ولا غلط إن لم يعلم هل خالفه أو وافقه بحيث قد يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء رسوله بتصديقه أو بتكذيبه فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى أنت برضو خدت قاعدة كلية ما شاء الله الحلقة دي طيبة ناخد قواعد كلية في ديننا وفي السير الى الله انك انت اللي يجي لك تعرفه من كلام الله وكلام الرسول تقبله على عينك وراسك يخالف الله والرسول نرده واضرب بها عرض الحائط طب انا مش عارف يوافق ماليش دعوه مش عايزه ادام ما اعرفش الكلام ده يوافق كلام النبي ولا ما يوافقش يبقى ايه ما يلزمنيش ما يلزمنيش مش عايزه يبقى الكلام ده ايه ما يلزمنيش ما يلزمنيش مش عايزه ما هواش هيفيدني عشان كده يقول ايه النافع منه ما جاء به الرسول لو كان نافع كان الرسول الفن وقد يكون علم من غير الرسول لكن في الامور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة اما الامور الالهية اللي هي دين بقى دين والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما اخذ عن الرسول لا غير العلم فيها ما أخذ إيه عن الرسول لغاية أما حاجة من غير الرسول ما تلزمناش قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام قدم رجل قدم هي الرجل كف الرجل والظهر اللي هو ظهر الدابة أو أي ظهر القدم ما تشبتش على الظهر فشبه المعنوي بالحسي يقول لك ايه ولا تثبت قدم الاسلام لو في قدم للاسلام وفي ظهر هترسى عليه فلا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر ظهر ده اسمه ايه التسليم والاستسلام يعني انت رجليك مش هتثبت على الدين بحيث تبقى ثابته بحيث تبقى ماشي صح مش ماشي كده لا تثبت قدم الاسلام إلا على ظهر التسليم ها والاستسلام إذا كان في تسليم واستسلام يبقى تثبت عوامل التثبيت مفيش تسليم واستسلام يبقى عمرك ما هتثبت تفضل طول عمرك متأرجح بين الحق والباطل عشان كده بنقول بمنتهى البساطة إن الراجل اللي في الدنيا ماشي على الصراط المستقيم ثابت يوم القيامة على الصراط اللي هو على شفير جهنم هيبقى ايه ثابت واللي ماشي بسرعة على الصراط في الدنيا هيمشي بسرعة على الصراط في الآخرة اللي متلخبط بيقوم يقع برضه على صلاة الآخرة هيقوم يقع هي هي بالظبط فلذلك أيها الإخوة لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام قال الشيخ إن أبي العزيز الحنفي في الشرح هذا من باب الاستعارة إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه لا يثبت إسلام من لم يسلم سيثبت روى البخاري عن الإمام محمد ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه أنه قال من الله الرسالة ومن رسول البلاغ وعلينا التسليم من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم هذا كلام جامع نافع انتهت 39 فقرة من فقرات العقية الطحوية ونقف عندها ونبدأ في الفقرة الأربعين في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته